بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز امشي معاكم في الصوم ده على كلمه ابوكم اللي حضر منكم حد الرفاع لقيته بشكل واضح جدا تركيز على كلمه ابوكم او ابيكم او اباكم وابوك يعني يقول متى صليت ادخل مخدعك واقفل بابك وصلي لابوك وابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك متى صمت ما تعملش زي المرائين صوم لابوك وابوك هيجازيك لما تعمل صدقة ما تعرفش شمالك اللي بتعمله يمينك اعملها لابوك ولما تصلوا قولوا أبانا الذي وبعدين يختم النص الجميل ده بكلمة جميلة قوي يقول لأن أباكم يعلم وده الموضوع اللي عاوز أكلمكم فيه فهمشي معاكم شاء الرب وعشنا في الكم مرة اللي يعني هنتكلم فيهم في الاجتماع عن أبوك وعلاقتك به هناخد الصيام السنة دي من زاوية علاقتي بأبويا إيه أبويا السماوي لأن الخط ده مفرح مبهج لأن اللي, اللي يصوم صح يتمتع بحضن أبوه يعيش كده فرحان قوي ان ربنا مشبعه حضن مشبعه حب وهو ده اللي ربنا عاوز يديهولنا على فكرة ربنا عاوز يشبعنا بالحب في أيام الصوم عشان كده ربط الصوم بقولة العريس والعروسة علاقة كده إيه رومانسية قال هو ينفع الناس تصوم والعريس معاهم لما يرفع العريس حينئذ يصومون فكأن الصوم بيرفع العروسة إلى حضن عريسها أو يرفع أولاد الله إلى حضن أبوه وعشان كده بعد أسبوعين هنلاقي الابن الضال بيترمي في حضن أبوه فأول معنى عاوز أكلمكم فيه أبوكم يعلم بس قبل ما أقول كده برضو أفكركم بحاجة إحنا كلنا بنقول أبانا الذي بس الصيام الكبير زمان كان فترة إعداد للي بيتنقلوا من غير مؤمنين إلى مسيحيين عشان كده بينتهي بحد التناصير لو تاخدوا بالكم لأن كتير من الموعوظين كانوا يتنصروا أو يتعمدوا عشان يعمدوا يتعودوا يتناولوا يوم عيد القيامة ففي إعداد الموعوظين أكتر كلمة يعني مفرحة ليهم أنه لما تتعمد هيرجع ربنا يبقى أبوك هتقول أبانا الذي بنفس كده عشان كده تلاحظوا طول الصوم في مرض بيتكرر طول الوقت اسمه ايجيبنيوت ابانا الله بنغني ابانا الذي او بنرتلها كل قداس وساعتها نقول اخطأت اخطأت اي ارنوفي ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران نرجع نقول ابانا الذي تاني كأننا عاوزين نستطعم عاوزين نراجع نفسنا على علاقتنا بربنا أغلب المسيحيين مش عايشين فكرة أبانا الذي مش حاسين إن ربنا أب مش بيتعاملوا معاه من المضمون ده مش مستمتعين بيه كأب مش فرحانين بيه كأب مش شبعانين منه كأب وده اللي احنا عاوزين نعمله في الموسم ده نقرب شوية من جمال أبونا ودي حاجة ما بتروحش مننا يعني أبوك الجسدي هيعيش يومين ويمشي ولو حتى أب روحي زي حالتنا مهما كان هيديك حتة صغيرة من أبوة الله لكن هو محدود إنما أبوك السماوي ده حبه غير محدود وموقفه ثابت كأب ما بيتغيرش أبدا وكل اسبوع هتلاحظوا انه في اضافه لفكره ابوه الله يعني مثلا الاسبوع اللي بعده الاسبوع الجاي ده الكنوز اللي هتسمعوا فيه كلمه ابوكم يعلم الحد الاولاني ده الحد الثاني هتلاحظوا التشكيك في البنوه يجي الشيطان يقول لك ان كنت ابن الله عاوز يهزه عاوز يقول لك يا شيخ انت مصدق مصدق انه ابوك امال مالك عمل كده تقول له لا ابويا غصب عن عينك فتبقى انت بتتشكك او بيهز دي ترجع تاني للابن الضال تلاقي بقى الأب الجميل المثالي اللي يغفر ويسامح ويعمل حفلة أول فعل عاوز أكلمكم فيه لله دي أبوكم يعلم يعني إيه أبوكم يعلم بيقولها في متى ستة دي قراية الحد الجاي احنا بنمشي على الحد التالي لأن الأسبوع ده اسمه الأسبوع الأول والحد اللي جاي اسمه الحد الأول حد الرفاع ما ياخدش رقم حد الرفاع سف يعني ايه ان ما يتعدش في الصيام فالحد الجاي اسمه الحد الاول عشان كده النهاردة اسمه التلات من الاسبوع الاول عشان اللي بيفتح قطمارس ما يتلخبطش في الحزب هذه كلها تطلبها الأمم إيه هذه كلها كان بيقول ماذا تأكلون ماذا تشربون ماذا تلبسون قال هذه كلها تطلبها الأمم يعني كل البشر مشغولين بالأمور اللي زي كده هناكل إيه هنشرب إيه هنلبس إيه هنجوز العيال إمتى هن مش عارف هنسافر إمتى لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم إذا رحلة الصوم الكبير إلى حضن الآب دايما فكروا بالطريقة دي أنت طالع جبل في الصوم عشان تترمي في حضن ربنا وتختفي موسى النبي كان يطلع الجبل كان يشوف السحابة نازلة وبعدين يجي لحظة كده موسى يدخل في السحابة ويختفي كأنه دخل حضن ربنا إيه ليا كده يوحنا المعمدان كده الكنيسة كلها كده الحقيقة العظمى في الإيمان المسيحي أن الله أبوك يعني لو عاوز تبشر أي حد أجمل حاجة في حياتنا إيه أن ربنا مش بس موجود ما هو ممكن يكون موجود بس هو في حاله وأنا في حالي لا ربنا موجود وبيحبني كأب أنا بالنسبة له ابن أنا مش خليقة ضمن ملايين الخلائق أنا مش رقم مفيش واحد فيكم بيتعامل مع أولاده كأرقام حتى اللي عنده عشر عيال في حاجة اسمها واحد مثلا يموت له عيلين من عشرة يقولوا له ما كفاياك تمانية في حاجة اسمها كده يعني الأب أب الولد زيه زي العشرة ما فيش أرقام في الموضوع الأبوة كده فإذا أجمل ما في إيماننا المسيحي أن ربنا أبونا ودي اللي مش موجودة في أي فكر تاني أو فلسفة أخرى وهي دي حياتنا هي ده إيماننا هو ده متعتنا هو ده رجائنا لو ما تعرفش في ولا حاجة في الإيمان المسيحي أنت عارف أنك تقول أبانا الذي واللي يقول أبانا الذي يدخل السماء ببساطة ليه لأنه بيقول له أنت أبويا يقول له وأنت ابني خلاص أنت معايا للأبد إن كنا أولاد فإننا ورثة ورثة الله مش أبونا إذا هي الحقيقة العظمى بس احنا كلنا فاهمين ان احنا بتتختم كحقيقة او بناخدها او بيتسجل اسمنا كأولاد الله يوم ما نتعمد عشان كده بنبقى نفسنا العالم كله يتعمد عشان يرجع تاني يبقوا أولاد ربنا يرجعوا لدي هم فقدوها بالخطية آدم فقد البنوة بالتشوه اللي حصل والمسيح رجع البنوة للبشرية بالخلاص اللي عمله إذا كان حقيقة عظمى في المسيحية اسمها الله أبوك فالصلاة العظمى في المسيحية متى صليتم فإيه قولوا أبانا الذي ودي سمعناها يوم الحد اللي فات حد الرفاع كأن الكنيسة بتقول لنا إيه بصوا أنتوا شاطرين حافظين صلوات كتير حافظين مزامير بعضكم حافظ تسبحة عارف ألحان وإبطي بس إياكم تنسوا إيه أبانا الذي كل ما تصلوا صلوا عشان كده تدريب هنبتدي بيه النهارده كل مرة نصلي أبانا الذي أرجوكم قولوها إيه كلمة كلمة بالذات عند أبانا دي ما تجريش لأن أنت طول ما أنت بتجري في أبانا أنت مش دريان يعني إيه إن ربنا أبوك ما دقتهاش كفاية ما حسيتهاش ما استطعمتهاش خسارة الحياة العظمى ما هي حياة المسيحيين حياة المسيحيين بتتلخص في مفهوم بسيط جدا دول ولاد ربنا بس وبالتالي مختلفين عن أي بشر أولاد الله ظاهرون ليه شبه أبوهم واثقين في أبوهم عندهم عشم في أبوهم الدنيا كلها تحت رجليهم ليه أبوهم ربنا أنت لو شفت واحد أبوه وزير ولا أبوه شخص مهم هتقول يا عم هنروح فيه فين ده أبوه فلان طب أنت أبوك ربنا وأبوه فلان ده ولا حاجة إذا حياة المسيحيين هي حياة أولاد الله ودي أجمل حياة وأعظم حياة وهي دي رسالة المسيحية في العالم أول معنى ننشغل به أبوك يعلم احتياجك مفيش حد فينا ما عندوش احتياجات كلنا بنحتاج ناكل بنحتاج نشرب بنحتاج نلاقي نفسنا بنحتاج نتحب بنحتاج نحس بأمان وساعات يصعب علينا أنا جعان أكل أو شرب أو حب أو تفتكر ربنا مش حاسس بيك تبقى أنت مش فاهمه تيجي بنت كده لطيفة من بناتنا تقول إيه يا ابونا طب أنا غصب عني محتاجة حد يحبني محتاجة أرتبط ومفيش عرسان أقول لها معاكي حق كلهم واقعين لكن لكن أقول لها طب أبوكي عارف ولا مش عارف لا عارف وحاسس حاسس قوي ده أبوك أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه الكلمة دي قد كده جميلة ليه أرملة تيجي تقول طب أنا سمح لي أترمل بدري وغصب عني عندي احتياجات نفسية على الأقل تفتكري أبوكي مش عارف احتياجك لا حاسه طب أنا عيالي اتجوزوا وسافروا والبيت فضي عليا وعندي احتياجات كنت بشبع بيهم كنت فرحانة بيهم حواليا تفتكري أنت كأم ربنا مش عارف احتياجاتك طب أنا مريض والدواء غالي وعمال أصرف وحاسس بعدم أمانة لو الفلوس خلصت هلاقي منين دواء تفتكر أبوك مش عارف أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه هتقولي طب إذا كان عارف ما بيدينيش ليه أقول لك يبقى أنت مش فاهم هو بيديك بس أنت مستني حاجة مختلفة أبوك بيديك حب بس أنت عاوز حب بشري رخيص تعبان مخشوش بس هو ده اللي أنت مصر عليه زي الطفل المشاغب اللي عاوز يسيب الأكل المفيد كله وياكل حاجة تجيب له مغص في بطنه وانت عمال تخرب الدنيا عاوز حب من ده عاوز عريس عاوز مش عارف ايه يا شيخة خليك عاقلة أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه أنت احتياجك لأب من النوع ده لحب من النوع ده القديس بولس وهو في السجن في روما بعت لفيليب قال لهم كلمة جميلة قوي قال لهم يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد ربنا يملأ كل احتياجاتك ما تصدقوش ان في واحد بيصلي من قلبه وجعان لا هو جعان لانه ما صلاش كويس ما قعدش مع ما قفلش ما عملش الوصيه اللي الكنيسه قالتها من حد ادخل مخدعك واقفل على نفسك وخد من ابوك اللي انت عاوزه عاوز حب تلاقي عاوز امان تلاقي عاوز طبطبه تلاقي عاوز تعزيه تلاقي عاوز سلام تلاقي عاوز تلاقي نفسك هتلاقي عاوز اكل وشرب هيجي لك تحت رجلك ده ارخص حاجه ابوكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسالوه اذا ما يتهيألكش ان ربنا مش حاسك يمكن البشر كلهم مش حاسين يمكن اقرب الناس مش حاسين بس ربنا لا انت اللي مش فاهمه انت اللي مش عارف سكتك تشبع احتياجك ازاي انت عمال تجول يمين وشمال تحفر بصابعك لما صابعك اتقطعت ابار لا تضبط ماء وتركوني انا ينبوع الماء الحي الاحتياجات الملحه جدا في الزمن ده احتياج للحب واحتياج للامان اغلب الناس جعانه حب واغلب الناس عندها insecurity عدم امان بيبان في العصبية اللي عمالة تزيد في الكآبة اللي عمالة تزيد في القلق اللي واكل عقل الناس كلها في التأمينات والفلوس اللي عمالة تترمي في حاجات قال يعني هتدي نوع من الأمان كل ده جوع وأبوكم يعلم ما تحتاجون إليه حاجة تكسف إن إحنا كمسيحيين يبقى أبونا مصدر كل حب ونبقى جعانين حب ومصدر كل أمان ونبقى جعانين أمان نبقى بنخاف ونبقى بنقلق ونبقى بنحسب ونبقى بنشحت الحب شحاتة من الناس يجي واحد يقول فلان ما سألش علي يا شيخ انت تعبان انت مستني فلان يسأل عليك يبقى أبوك ربنا وفارق معاك قوي يسأل عليك ويطبطب عليك ايه الفقر ده هذه كلها تطلبها الأمم سيب ده للناس الغلابة اللي ملهمش أب إنما احنا لينا أب وما بيموتش أبوكم يعلم انت مشكلتك انك ما بتقفلش كفاية وما بتقعدش كفاية فما بتشبعش فطالع بتقول ماليش اب عيب عليك تاني, تاني حاجة أبوكم يعلم ضعفكم برضو مشكلة من مشاكلنا ان احنا بنركز زيادة في نفسنا انا ضعيف ارادتي ضعيف مخي تخين مش بيف جسمي تقيل مش بيتحرك مش قادر اصوم جد مش عارف اغلب نفسي ضعيف قدام شهوات ضعيف قدام طبع قديم ضعيف قدام ملذات تفتكر ابوك مش عارف ابوك عارف في اب مش واخد باله انه ابنه لسه بيحبي منتظر منه يجري يعني ما ابوك عارف كويس انك بتحبي لو مشيت خطوتين هيسقف لك انت فاكر نفسك يعني هتدخل الجامعة ما انت لسه في الاول ابوك يعلم ضعفك ده شيء مطمئن انت ليه ناسي ان ربنا عارف كويس لما بتقول له يا رب انا ضعيف يقول لك ما انا عارف يعني انت مش مستني مني اكون زي البابا كيرلس لا طبعا استنى منك ايه بس انت صلي مرة بنفس كده تبقى كويس انت عارف اني ضعيف يعني مش بلتزم عارف وعارف ان انا بوعد وبخلف عارف وعارف ان طبعي ملخبط اخر لخبطه ايوه عارف طب وانت لسه ابويا لسه ابوك طبعا يعني بتحبني وانا كده بحبك زي كده عادي جدا هو انت ما بتتضايقش ان انا ضعيف ما بتضايقش ما كل ولادي ضعفاء هو في حد كويس ما تنسوش ان ربنا بيختار الضعفاء فهو عارف كويس تفتكروا ما كانش عارف ان موسى عصبي لا موسى كان عصبي طبعا لكن البرية علمته الأدب بس ربنا عارف ضعف وعارف طبعه فمرة خبط في ربنا بكلمتين ناشفين قوي وربنا سكت قال له أنا كنت حبلت بالشعب ده عشان تقول لي شيله انت بتقول كده لربنا ما انا عارف ضعف موسى ما هو برضو بيتحمق شوية طب يونان يونان بيشخط في ربنا يقول له مش ده كان كلامي إذ كنت بعد في أرضي بس جبتني على ملاوشي وبهدلتني ما أنت عشان طيب بيضحكوا عليك ربنا عارف ضعف عارف ضعف كل الناس داود يقع وقعة سودة أنت لسه هتقبله هقبله عادي وهرجعه تاني ليه أنا عارف أنه ضعيف ده شيء مريح جدا أبوكم يعلم مش بس احتياجكم يعلم ضعفكم أنت ليه بتيأس تيأس لو ربنا منتظر منك العشرة من عشرة هو عارف انك انت نص من عشرة لما تبقى واحد من عشرة يهنيك ربنا بيشتغل بالضعفاء مش بيشتغل بالأقوياء ما بيستناش الناس تبقى عشرة من عشرة عشان يشتغل بيها بيشتغل بناس ضعيف اشتغل بالرسل وكلهم شكوا يا رب انت عارف ان الرسل دول اللي انت اديتهم سلطان يخرجوا الشياطين ليلة صليبك كله هيجري كله هيخاف كله هيشك عارف يشكوا بعد ما عملوا معجزات عارف ليه ضعف انا واخد على ضعف البشر عشان كده احنا لما ربنا يعني يهن يعني ينعم على واحد بخرجته يعني يخلص حياته نقول في الأشية بتاعة الراقدين لأنك أنت يا رب تعرف إيه ضعف البشرية ونقصها أنت تعلم كل واحد بن بنسلمه لربنا نقول له بس احنا ايه عشان بس ما تحاسبوش قوي يعني أنت تعلم ايه ضعف البشرية ونقصها فربنا يقول أنا عارف كويس أنت عارف أنه بيغلط عن ضعف وعارف أنه بيحبك بس حياته ملخبطة وآخر لخبطة عارف عارف وبحبه وبيحبني وملكوش دعوة ربنا يتمجد في الضعفاء يعني السامرية الضعيفة اللي هنقابلها دي دي واحدة ضعيفة نفسيا جدا فبقت فريسة فريسة للرجال المتعبين ومع كده ربنا شايفها يجي منها قوي ويتمجد فيها وتجيب له البلد كلها ثالث نقطة أبوكم يعلم ثقل التجربة أنا مركز على كلمة واحدة بس أبوك عارف لأن صدقوني الفكرة دي لوحدها تخليكم سعداء جدا في حياتكم كل ما يحصل حاجة تقول لنفسك إيه أبويا عارف أبويا عارف خد خبر خلاص مفيش مشاكل يحصل اللي يحصل هو عارف بيعمل إيه وهو عارف إني ضعيف وهو عارف أنا محتاج إيه هو عارف كمان ثقل التجربة كتير ما الواحد يبقى مثقل دخل في تجربة متعبة ضغط نفسي فظيع ألم في جسده أو في قلبه شديد ومحدش قادر يحس بمقدار الألم لأن البشر مهما كانوا محدودين في عطائهم مشاركة الألم دايما بين البشر محدود حتى أقرب الناس مين اللي بيبقى حاسس وعارف كويس قد إيه أنت موجوع فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن في كل ضيقهم تضايق هو مش عارفها نظري خلي بالكم يعني ربنا عارف تجربتك ووجعك ومش بشكل نظري كمعلومة لا لا هو عارفها وحاسسها لأنه أب وأب مثالي إذا كان أي أب طيب ابنه ما بيشتغلش بيبقى قلبه وجعه لمجرد إن ابنه مش لاقي شغل أو ابنه مثلا متضايق فتلاقي التاني قلبه وجعه لأن ابنه متضايق كم وكم الأب السماوي المثالي أبوكم يعلم ثقل التجربة فلما تبقى مجرب لازم تقول له أنت حاسس بيا تأكد أنه بيطقطق رأسه كده وقول له حاسس بيك يا حبيبي حاسس بيك كويس قوي وعارف قد إيه صعبان عليك وياما بيصعب عليا زيك وما تخافش أنا جنبك وأنا الوحيد اللي هريحك ربنا من كتر إحساسه بآلام البشر أرسل ابنه ليتألم ويتصلب ويجرب ويعدي عليه كل أنواع الوجع اللي بيعدي علينا الوحدة عدت عليه الظلم عدى عليه الضغط النفسي عدى عليه التعب الجسدي عدى عليه كل ده عدى عليه حتى قيل عنه تعبير مختبر الحزن فأشعية يقول كده عن الابن الكلمة المسيح مختبر الحزن خبرة في الحزن فلما تقول له قلبي وجعني قوي يقول لك حاسس بيك قوي وحاسس بوجعك وتلاقيه عمال يمسح دموعك ويطيب خاطرك وقاعد جنبك بس اقفل على نفسك ادخل مخدعك واقفل على نفسك وسيبه يعمل شغله انت بقى مش عاوز تدخل مخدعك وبتقول ربنا مش حاسس بيا ما انت اللي معذب روحك القديس بولس جاله وقت اتقهر اترمى في سجن والناس كلها خافت تدافع عنه وبقى لوحده زيادة ولا عارف يخدم ولا عارف يلاقي ولاده وصحته تعبانة وبعدين يقول ايه الرب وقف معي وقواني وقف معايا وقواني ليه هو عمل القلاية مخدع وقفل المخدع هو كده كده مقفول وبقى ايه ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية يبقى ثالث حاجة ابوك عارف تجربتك عارف اني متضايق عارف اني مظلوم ايوه عارف اني مخنوق عارف عارف اني حزين جدا عارف عارف اني بشتهي الموت عارف حاسس حاسس قوي وعد على كل اللي انت عديت عليه رابع معنى أبوكم يعلم تذبذبكم يعني إيه حاجة شبه الضعف بس بطريقة تانية إحنا ساعات يا أحبائي ننتظر من أنفسنا أكثر جدا مما نستطيع فكلكم والحمد لله داخلين على الصوم مستحلفين شكلكم كده هنصوم بقى وناخدها جد وصلوات ايه وقرايات ايه وهنكسر الدنيا مش عاوز احبطكم لكن انتوا عارفين اللي هيحصل هيحصل ايه هتلاقي بعد اسبوعين ثلاثة ما كانش قبل كده هتلاقي نفسك ايه بتخنصر في الصلاة وبتدلع في الاكل وبتنام زيادة وبتجيب سيرة الناس امال ايه اللي قعدت تقوله من قبل الصوم ده ربنا على انت تتغاظ وتتنكد وتتضايق من روحك وكأنك غريب عن نفسك يعني انما ربنا عارف عارف الطبع البشري فعارف ان البني ادمين كلهم كده كلهم يطلعوا وينزلوا قال مرة في يوحنا اتنين كلمة جميلة قوي لما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع خلي بالكم ده احنا في يوحنا اتنين لغاية يوحنا عشرين هنكتشف ان محدش آمن بس من يوحنا اتنين يقول لك آمن كثيرون لكن يسوع لم يأت منهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع يعني إيه الجميع بدون استثناء لأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان مش محتاج حد يقول له معلش هننبهك بس يا رب البني ادمين دول ايه يطلعوا ينزلوا لا عارفهم كويس قوي لأنه علم ما كان في الإنسان كل اللي أمنوا دول أغلبهم رجعوا حتى الرسل اللي مشوا وراه شكوا ليلة صليبه ويوحنا اللي كتب الإنجيل قال ما أمناش غير لما شفنا القبر فاضي لأنهم بعد لم يكونوا قد آمنوا بيقولها في آخر الإنجيل أمال بس الإيمان الأولاني ده كان شكله إيه أنت عارف يا رب أني متذبذب أطلع قوي واتهبت في الأرض قوي هو أنت لسه بتصدقني يا رب لما بوعدك طب ده أنا ما عودتش مصدق روحي ولا أنت حبيبي أنت مصدق نفسك هل بتقبلني يا رب لما بخلف وعدي تصور واحد مش طايق نفسه داخل يقول له مش عارف أقول لك يا رب وعدتك وخلفت ويلاقي ربنا زي اللي مبتسم فيقول له أنت مبتسم ليه يقول له إيه الجديد ما انت ما انت مش بني ادم برضه كل البشر بيعملوا الخيبه دي للاسف يوعدوا ويتهيأ لهم هيكسروا الدنيا ويمشوا خطوتين ويناموا تاني ابوكم يعلم الظروف في ناس بتبقى مركزه في الدنيا بزياده وشايفه مثلا اخبار البلد ولا اخبار المنطقه الشرق الاوسط ولا اخبار الدولار ولا والموضوع ده واكل عقلهم بزيادة هو أنت واخد بالك أن ربنا عنده خبر ولا مش واخد بالك تفتكر الظروف دي واصلة له ولا ما بيقراش جرايد يمكن ربنا ما بيقراش جرايد أو ما بيتفرجش على السياسة لا ربنا دريان عارف الظروف أكتر منك وحاسبها بدقة غريبة عشانك بدقة متناهية لأنه ما عندوش في الدنيا زيكم ولاده في الآخر ضابط الكل كل حاجة عشان ولاده فأبوكم يعلم الظروف إيه يعني اللي ممكن يحصل لما يتقال كثيرون قاموا علي تفتكر هو ربنا مش واخد باله ان في كتير قاموا عليك كان مشاكل ولا ناس ولا مؤامرات خافئين وظاهرين عارف عارف كويس قوي لما يقول بولس من الخارج خصومات ومن الداخل مخاوف الظروف ملطشة من كل ناحية هو عارف عارف كويس قوي وعارف ممكن يفكها ازاي وبرضه محسوبة بشد أبوكم يعلم دي كلمة مريحة بدل ده أبوك وعارف وفي إيده كل حاجة طب أنت مضطرب ليه واحد زي يهوشافاط كان إيمانه أحسن من إيماننا شوية كان فاهم حكاية ربنا عارف دي أو أبوكم يعلم أكتر مننا فلما حوصر من كذا جيش وهو جيشه تعبان قوي على قده قال له يا إلهنا أما تقضي عليهم أنت هتفضل تتفرج كده لما ياكلونا لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا وإحنا قد ده كله وبعدين قال له ايه بص نحن لا نعلم انما انت ايه انت تعلم انا مش عارف لا عارف لها صرفة ولا شايف لها حل ولا نعرف نروح ولا نيجي وهي ما تتحلش في دماغنا ابدا نحن لا نعلم ولكن نحوك اعيننا هتفضل عينينا عليك ولسان حالنا بيقول ايه ابوكم يعلم انت ما تعرفش بس ابوك عارف ايه المشكله أبوكم يعلم جهاتكم من ضمن الأمور اللي تخلي الواحد يفرح ويتعزى أبوك عارف احتياجاتك وعارف قلنا إيه ضعفك وعارف إنك بتطلع وتنزل وعارف الظروف كويس أبوك كمان عارف جهادك يعني إيه من أجمل الكلمات اللي تتكرر في سفر الرؤيا قبل ما نقفل الإنجيل كده في كلمة بتتكرر معزية جداً يقول لكل واحد بيخدم أنا عارف أعمالك يعني إياك تكون بتنزل مثلا الصعيد أنت فاكر ربنا مش عارف ده عارف ومقدر قوي واحد سايب بيته مثلا وصحته على القد أنا عارف حبيبي واحد بيطلع أكتر من العشور أنا عارف كويس واحد صحته مش مساعدان بس الخدمة غالية عليه أنا عارف واحد جاي على نفسه قوي عشان يسامح انا عارف طبعا أنا عارف كل اللي بتعمله طب ده شيء مفرح شيء جميل قوي ان ربنا يكون عارف كويس كل حاجة بتعملها لحسابه ده يطمنك يعني يمكن الناس بتنسى اي حاجة اتعملت معاها بس ربنا ما بينساش لدرجة آية جميلة تقول ايه في ملاخي ثلاثة آية حلوة تقول حينئذ كلم متقوا الرب كل واحد قريبه زي ما انتوا بتعملوا في العشوائيات كده كل واحد يكلم قريبه عن ربنا والرب أصغى بس الحتة دي تخوف ليه لا هتبقى فضايح لما يسمع بتقولوا ايه في البيوت لكن يعني نعديها لا انا هاخدها من الجانب الايجابي ربنا قاعد يسمعك وانت بتحكي في البيت وفرحان قوي انت بتتكلم عني حاجة كبيرة عند ربنا ان انت رايح عشان البيت الناس الطيبين دول تدخل تتكلم عنه وسمع وكتب امامه سفر تذكره تصور ان كل زيارة وكل مشوار وكل بيت وكل مرة تفتح بقك تتكلم عنه يكتب تذكار اليوم الفلاني الساعة الفلانية الاخ فلان دخل بيت عمه فلان وقال الحكاية دي ومحطوطة في رصيدك ده ايه الهز ده ربنا عارف اعمالك سفر تذكرة للذين اتقوا الرب ده الاكتر من كده هتقول لي انا حتى مقصر في الخدمة بس ما بيخلاش اليوم ان انا بفكر في ربنا حتى دي بتتكتب وللمفكرين في اسم يعني وانت كده على الماشي في الشغل ولا في العربية بتفكر فيه بتفكر فيه يكتب سفر تذكر فلان بيفكر فيا دلوقتي ويحط لها الميعاد ويحافظ عليه تبقى انت في المطبخ وبتفكري في ربنا محسوبة سفر تذكرة قد كده ده شيء مشجع جدا مش أبوك أبوك يعلم جهادك ويعلم كيف تفكر فيه متى تفكر فيه بتتكلم عنه بتقول إيه كل ده يعرفه آية جميلة تاني تقول إيه عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب ساعات تتعب أنت نفسك تنسى أنك تعبت من أجل الله إنما ربنا عارف تعبك كويس قوي مش ممكن تكون تعبت في حاجة ولو بسيطة إلا ومرصودة في السم مش زي يدينا رجاء مهما كانت أخطائنا وضعفاتنا وحالنا أبوكم يعلم أبوك عارف إنك بتحب وديك على قدك بتقول له بحبك يا رب بس أهو شوية خدمة تعبانة وخلاص لكن تعبكم ليس باطل أبوكم يعلم من هم له يعني إيه دي ربنا عارف مين بتوعه مين اللي ليه مين ناسه احنا احيانا يا احبائي نبقى مش عارفين مين بتوع ربنا بجد لكن ربنا يقول تعبير يدي رجاء عالي جدا في وقت ايليا ايليا مع انه نبي ومليان بالنعمه وطبعا كنبي يدرك ما لا يدركه البشر العاديين انما اتهيأ له ان مفيش حد يعرف ربنا محدش فاكر ربنا في الزمن بتاعه يقوم ربنا يقول له أبقيت لنفسي سبعة آلاف ركبة لم تنحني لبعل وفم لم يقبله يبقى ربنا عارف مين اللي ليه مجرد واحد لم ينحني البعل ما عبدش أوسام بس ما نعرفش بيعمل ايه يمكن ما بيصومش ولا بيصليش بس هو ما عبدش الوثن ده بيقول ده بتاعي لسه ده لسه محسوب عندي بالاسم كده لأن المسيح يعلم من هم له ربنا يسوع وهو بيتكلم عن قائد المئة الراجل الأممي اللي فاكرينه وثني الراجل الطيب ده قال على فكرة يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن إبراهيم ده أنا ليا ناس ما يخطر لكوش على بال هتشوفوا في السماء ناس تبقى مش مصدق ده دخل السماء ده دخل ازاي ده وده عرف ربنا امتى وده عمل ايه عدل في حياته وده تاب امتى يعلم ربنا من هم له ربنا له ناس هو اللص اليمين ده كان حد يتوقع انه يبقى ده تبع الفردوس أساس الله الراسخ قد ثبت إذ له هذا الختم يعلم الرب الذين هم له تعبير حلو قوي ربنا عارف اللي ليه وليتجنب الاسم كل من يسمى اسم المسيح يعني كل اللي بيقول يا رب يسوع يصح يبعد عن الشر كل اللي اسم المسيح اتحط عليه كمسيحيين لازم نتجنب الاسم عشان نبقى بتوع ربنا بس هو في الآخر عارف اللي ليه عارف اللي بيحبوه فاكرين الكلمة الجميلة اللي قالها بطرس بثقة قال له أنت تعلم إيه أني أحبك بص أنا أنكرتك وأنا طالع فيها وأنا مستاهلش ولا حاجة بس أنت عارف أني بحبك قال له عارف عارف كويس أنك بتحبني طب ما كل واحد فيكم يقدر حتى في لحظة ضعف وفي لحظة كسله وفي لحظة يعني أي حاجة وحشة يقول له يا رب ينفع أقول لك أنت تعلم أني أحبك برضه يقول له أنا فعلا عارف عارف أنك بتحبني خلاص يبقى كل حاجة سهلة إذا أبوكم يعلم دي مريحة جدا نراجع تاني نقول أبوكم يعلم كل حاجة بداية من احتياجكم عارف كويس أنت محتاج إيه أبوكم يعلم ضعفكم أبوكم يعلم تجربة والوجع أبوكم يعلم تذبذب بتاعنا يعلم الظروف ويعلم جهادنا وأخيرا يعلم الذين هم له تعالوا نقول بفرح في كل وقت ربنا عارف ربنا شايف وعارف شيء مريح جدا انك تفكر بالطريقة دي ربنا شايف بيعملوا ايه بيتأمروا ازاي شايف وربنا شايف نفسك في ايه وربنا عارف ضعفك وعارف كل حاجة طول ما ربنا عارف هتقلق ليه وتفكر ليه هو عارف المصلحة وهو عارف حالنا وعارف يدخلنا السما ازاي خلينا نرمي عليه لإلهنا كل مجد وكرم